السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا مرحبا بأهلي وأحبابي وإخواني وأهلي وناسي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة يعني مش عارف أقول لكم قد إيه الواحد بيبقى سعيد كل ليلة أو كل يوم ثلاث عشان بنلتقي مع بعض ونستشعر إن إحنا فعلا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي تعالى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نعيش بقلوبنا وأرواحنا مع أجمل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تخيل دلوقتي احنا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا زي ما بنقول كل مرة وهنكرر على طول وأنا بقول هديتي للنبي إن أخلي كل مسلم يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم أكيد في هدايا كتيرة جدا جدا بتوصل ووصلتنا الحقيقة هدايا جميلة منهم اللي بيوصل لي من خلال SMS إن شاء الله وفي منهم اللي بيوصل لي من خلال الموبايل الشخصي بيبعتوا لي رسائل كتيرة جدا جميلة ما شاء الله ومعانا النهاردة أو الليلة دي بالذات معانا مجموعة هدايا للنبي ربنا يتقبل يا رب العالمين هدايا في غاية الجمال ربنا يحفظكم ويجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى أخويا وحبيبي أهلي وناسي أسرتي الغالية أنا منتظر تواصلكم طوال الحلقة وطوال الأسبوع من خلال ال SMS وإن شاء الله نتلقى اتصالاتكم في آخر الحلقة وبعضهم بيسألني حلقات يعني ليلة في بيت النبي يعني بنحضرها من أي كتاب بحضرها من كتابي اسمه موسوعة الزواج الإسلامي السعيد موسوعة الزواج الإسلامي السعيد وزي ما قلنا الموضوع ما بي يعني لا يقتصر على الحياة الزوجية فقط ولكنه يعني يتوسع أكتر من كده في حياتنا كلها يشمل حياتنا عشان نسعد في دنيتنا وآخرتنا إن شاء الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عايزين نسعد فعلا في الدنيا وفي الآخرة ربنا يسعد قلوبنا جميعا تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم احنا دلوقتي داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم هدوء وسكينة وصوت واطي والعينين في الأرض حياء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ما نخش طبعا لازم ناخد تأشيرة وانتوا عارفين التأشيرة بتدفع بكام صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مش مرة ولا اتنين ولا عشرة على قد ما تقدر طول ما الحلقة شغالة وبعد ما الحلقة تخلص عايزك تفضل تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من ذكر النبي عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة النهاردة يا جماعة حصل موقف غريب جدا جدا من أعجب المواقف اللي حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم احنا داخلين وعمالين نبص للنبي وبنتملى بعينينا من احنا نبص للنبي ونستشعر جمال النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته وحنيته على الأمة وعلى غير الأمة صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن للناس كلها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة حصل موقف غريب جدا الموقف حكاه الإمام أحمد بسند صحيح ان واحنا قاعدين بقى خدوا بالكم يعني احنا طبعا متخيلين ان احنا دلوقتي عند النبي صلى الله عليه وسلم جاله شاب الشاب دوت في ريعان الشباب وفي قمة الشهوة جاء إلى النبي يطلب طلب عجيب جدا لو طلب هذا الطلب من واحد من أئمة العلم أو واحد داعية أو شيخ ما كان ممكن أبدا ان هو يصبر على هذا الشاب لحظة واحدة لكن حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه الشاب بيطلب منه يا جماعة ما طلبش من النبي ان النبي يساعده في جهاز الزوجية ما طلبش من النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط له في وظيفة او شغلانة يشتغلها ما طلبش من النبي اي حاجة الا انه طلب شيء قبيح قوي قوي قال له يا رسول الله وانت هتستغرب زي ما انا كمان مستغرب من هذا السؤال العجيب الذي سئل يعني سأله هذا الشاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا يا خبر أبيض معقولة في واحد في الدنيا ممكن يوصل للمرحلة ديت ان يخش يسأل النبي النبي سيد ولد آدم اللي الصحابة كانوا بيقولوا كنا نستحي أن ننظر إلى وجه النبي لدرجة أن سيدنا عمرو بن العاص هو في سياقة الموت والحديث اللي هو مسلم لما ك- تكلم عن حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراحل الثلاثة التي مر بها عمرو بن العاص قال فلو سألتموني أن أصف لكم رسول الله لما استطعت أبدا لأني لم أكن أحد له الطرف تعظيما له وإجلالا صلى الله عليه وآله وسلم تخيل ان واحد بقى يخش ويقول للنبي وعايزك تركز معايا لان الموضوع خطير جدا جدا جدا الليله ديت من اروع الليالي اللي تشوف فيها رحمه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له ائذن لي في الزنا يا رسول الله والله الذي لا اله غيره لو كان شيخ او داعيه او عالم ما كان ممكن يعمل اي حاجه غير انه على الاقل يوم مجمع قبضه ايديه وضاربها في وش هذا الشاب لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي علم الدنيا كلها الرحمه قال له ايه قال له اقترب تعالى قرب طبعا الصحابة شهروا السيوف هيضربوه يعني هم مستنين بس الإشارة ان النبي يقول اضرب هيخش يضرب على طول وهم وليه حق لهم حق يعني هم طبعا مش متخيلين في حد في الدنيا توصل جرأته انه يقول الكلام ده للنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك شوف النبي راح مقربه ما قالوش من بعيد بقى انت ترضاه لأمك لا مش كده لا جابوا كده قربوا منه لحد اما الشاب جلس وركبته لمست ركب النبي صلى الله عليه وسلم فراح النبي سأله قال له هو بيبتسم صلى الله عليه وسلم قال له أترضاه لأمك قال لا جعلني الله فداك يا رسول الله قال له أترضاه لأختك أترضاه لابنتك لعمتك لخالتك جاب له كل نساء العيلة في كل مرة يقول له لا جعلني الله فداك يا رسول الله راح النبي جابها له بالشكل العقلي قال له كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا عماتهم ولا خالتهم هل انتهى الموضوع على كده؟ لا لا لا لسه بقى الشق الجميل الشق الجميل اللي بان فيه رحمة النبي أكتر وأكتر فقال له قرب أكتر فقرب فحط إيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم على صدر هذا الشاب وقال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه يقول هذا الشاب فما فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ألتفت إلى شيء بعد ذلك بعد أن دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم الله كنا محتاجين إيدين النبي تتحط على صدر كل شباب الأمة ويدعي لهم الثلاث دعوات الجمعة دولت اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه الله شفت قد ايه رحمة النبي عمرك شفت في دنيتك رحمة بالمنظر ده يا سبحان الله هو في أكتر من إنه واحد يجي له بقى طب ده كان بيستأذن في الزنا عياذا بالله لا ده التاني جاله قال له أنا زنيت بالفعل والحديث رواه مسلم عن ماعز بن مالك الأسلمي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد مع ان الاصل في الذنوب دي يا جماعه ان الانسان يستتر بستر الله ويتوب الى الله عز وجل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى وهو في مشيئه الله ان شاء الله غفر له وان شاء الله عذبه لكن مع التوبه الصادقه ان شاء الله ربنا يغفر له. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طهرني بالحد. فالنبي عشان تبقوا فاهمين بقى الاسلام بقى بتاعنا شوف دين جميل ازاي. مش بقى يلا امسك وحلق وحوش واقتل واضرب وارجم مش مش ديننا يا جماعه مش ديننا ديننا ده اعظم دين في الكون ده كله ونبينا هو ارحم وافضل انسان وجد على وجه الارض صلى الله عليه واله وسلم ما كان من النبي الا انه سالهم قال له لعلك قبلت قال له بل زنيت لعلك فعلت كذا بل زنيت كل مره يقول له لعلك لعلك بل زنيت فقال لقومه اللي هم كانوا جايين معاه قال أبه جنون هو مجنون قالوا لا يا رسول الله ما به من جنون فقال لعله قد شرب خمرا يمكن شارب خمر بيقول الكلام ده فقام رجل فشم فمه فلم يجد رائحة الخمر قال لا يا رسول الله ما هو بمخمور فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أقر على نفسه أربع مرات أنه زنى خد بالك وكانت بمثابة الشهود الأربع وأنه ليس به جنون ولا شرب خمرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل فرجم رضي الله عنه وارضاه خد بالك احنا لما بنذكر سيدنا ماعز بن مالك ما بنذكروش على ان هو زاني لا بنذكره على ان هو تائب ربنا قبل توبته شفت جمال الإسلام ديننا دين الستر والعفاف يا جماعة ديننا ما هوش دين يعني بيشجع الناس على ان هم يفضحوا بعض أو يهتكوا الستر الذي بين الناس وبين ربهم أبدا ديننا دين ستر بفضل الله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع ان ماعز بن مالك لما لما رجم طبعا رجم يعني الرجم طبعا حاجه صعبه جدا يعني لانه كان متزوج ومحصن فلما رجم قام واحد من الصحابة فقال أما رأيت من هذا الرجل الذي ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب يا الله كلمة صعبة قوي النبي سمع الكلمة وكأنه مش سمعها لحد ما عدوا كده أعزكم الله على حمار ميت قد جيف أصبح جيفة فقال النبي أين فلان وفلان اللي اتكلم واللي سمع فقالوا ها نحن يا رسول الله قال كلا من جيفة هذا الحمار قالوا غفر الله لك يا رسول الله ومن يأكل من جيفة الحمار قال ما نلتما أو ما أكلتما آنفا من لحم أخيكما ماعز أشد عند الله من أكلكما من هذا الحمار تخيل قد إيه إن الغيبة احنا اتكلمنا عنها قلنا إن اللي بيستمع بمثابة الذي يغتاب الاتنين ذنبهم واحد يا جماعة الخير الاثنين ذنبهم واحد تخيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن ماعزا قد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم وفي رواية أما إني رأيته يسبح في أنهار الجنة تائب يسبح في أنهار الجنة بعدها بكم يوم تيجي للنبي حديث برضه لو مسلم المرأة الغامدية التي زنت أيضا ذهبت إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قالت له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد فاستدار النبي الجهة الأخرى فجات له من الناحية الثانية قالت له زنيت فطهرني بالحد راح مدور الجهة الثالثة برضه زنيت أربع مرات تقول زنيت ف... فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت قال يعني لعلك وعايز يوجد لها عذر فقالت لعلك تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى من الزنا تقول لي يعني أنت يا رسول الله بتحاول تشوف لي مخرج لا لا لا ده أنا, ده أنا حامل من الزنا شفت بقى رحمة النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم يا جماعة اتعلموا ازاي تتعاملوا مع العصاة ما تقفلوش الدنيا في وشهم ما تسودوش الحياة في وشهم ما تقفلهمش أبواب التوبة ده راجل راح عشان قتل 99 نفس وعايز يتوب فقال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على أعبد أهل الأرض فلما ذهب إلى العبد والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل ليس عنده علم قال له ماذا صنعت قال له قتلت, قتلت 100 نفس قال له ليس لك توبة قال خلاص يعني ما دام المسألة كده راح قتله مكمل بالمية لكن عايز يتوب وصادق دلوني على أعلم أهل الأرض قال فدلوه على أعلم أهل الأرض فقال هل لي من توبة قال أجل ماذا صنعت قال قتلت مئة نفس قال لك توبة إن شاء الله باب التوبة مفتوح لا يغلق ولكن أخرج من هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم لأن الأرض اللي أنت فيها ديت أرض سوء لا يمكن يكون في أرض كويسة وفيها خير ويكون الناس عاملين بيقتلوا المنظر ده ومحدش بيعاقب فلما ذهب انتوا عارفين القصة بقى إيه أنه قبضته ملائكة الرحمة ووجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد الشاهد في الموضوع أن ما نقفلش الدنيا في وشوش الناس الغامدية ذهبت إلى النبي قالت له يا رسول الله إني لحبلى من الزنا أنا حامل من الزنا طب النبي هيرجم هذه المرأة فما ذنب الجنين الذي في بطنها قال لها اذهبي حتى تلدي ثم ارجعي مرة أخرى تسع شهور يا جماعة الخير ربنا يحفظكم ويبارك وينجينا وإياكم من المعاصي تسع شهور لم تنسى الذنب أبدا ومن غير محضر شرطة ومن غير واحد يعني ضابط يروح يعمل لها ضبط وإحضار ومن غير أي حاجة جاءت يقودها قانون الإيمان ولدت الطفل وجاءت إلى النبي قالت يا رسول الله ها أنا قد ولدت يا رسول الله طيب الطفل ده مش لازم حد يرضعه لحد ما يتفطم ويقدر يعيش زي الناس قال لها اذهبي وأرضعيه حتى تفطميه يا سبحان الله ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم فذهبت وأرضعت هذا الطفل سنتين كاملين مش قادرة تنسى الذنب قدام عينيها ده في ناس منا يا جماعة بيرتكبوا أكبر الكبائر ولا كأنه عمل حاجة يقول لك الحمد لله احنا بخير ده احنا الحمد لله ده الإيمان عمران في القلب زي الفل واخد بالك سبحان الله ودي ذنب مش قادرة تنساه ثلاث سنين أو ثلاث سنين إلى ثلاث شهور سنتين كاملين في الرضاعة وسنة إلا ربع تسع شهور في الحمل فجاي للنبي مرة تانية بعد سنتين رضاعة وقالت له يا رسول الله ها أنا قد أرضعتها هو الآن يأكل الخبز بين يديك فأخذ النبي الطفل وأعطاه لصحابي ثم أمر بها فرجمت وهي بترجم جاء خالد بن الوليد فوجدها ترجم فرجم مع الناس وهو بيرجم جاء الحجر في رأسها فنضح الدم على ثياب خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه فأخذ يسب هذه المرأة فقال النبي مهلا يا خالد والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم أما رأيت أنها قد جادت بنفسها لله جل وعلا الله قد إيه رحمة النبي قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الناس من منطلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الدعوة الرحيمة وقد إيه الدعوة كانت رحيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد فاصل قصير خليك معايا اوعى تروح يمين ولا شمال خليك معايا راجع لك تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا مرحبا وأهلا ومليون أهلا بأهلي وأحبابي وإخواني وناسي ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما ما زلنا في بيت الرسول تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف ونراقب النبي من بعيد لبعيد ونشوف قد إيه رحمته وأخلاقه ويعني وده للمؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم تخيل حضرتك والحديث الراوي المنزلي بسند جيد يجي للنبي قدام عينينا برضه المنظر الجميل ده الراجل كبير جدا جدا في السن سقط حاجبه على عينيه من كبر سن سنه كبير جدا وجاء إلى الحبيب المصطفى وكان لم يسلم بعد قال له يا محمد والله إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا خد بالك لو واحد غير النبي كان قشر في وش الراجل وانت انت لسه فيك حيل تعصى ربنا ده انت كبير في السن طب عيب عليك مش كده النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم تبسم النبي في وجهي وانا مدار الحديث كله على موضوع البسمه لان ليهم في مفاجاه ليكم في اخر الحلقه عن موضوع البسمه ده قد ايه ليه اثر عظيم جدا في هدايه البشر بفضل الله سبحانه وتعالى فتبسم النبي في وجهه وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد قال فأبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات الرجل مش مستوعب الموضوع فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ده أنا عملت حاجات ما أنتش متخيلها فقال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل وهو يكبر والنبي يبتسم فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أخوي وحبيبي بص للعصر ده على انه انسان مريض اوعى تنفعل عليه اوعى اوعى يعني يعني يعني عياذا بالله تغلظ عليه حاول تترفق بهذا الانسان عمرك شفت مريض داخل على دكتور عشان يكشف عنده فاول ما دخل على الدكتور فالدكتور قال له مش عيب عليك في حد في السن ده يمرض ها في حد في دكتور يقول الكلام ده طبعا لا هو مريض ومرض القلب أشد من مرض البدن ده إنسان مريض مسكين ما مش هنتعامل معاه بالمشرط ولا بالآلة الحادة إنما هنتعامل معاه بالكبسولة والمرهم والقطرة والمعاملات الطيبة والبسمة الحنية والله الذي لا إله غيره أحيانا في المرض البدني يبقى الواحد تعبان ورايح لدكتور وأول ما يروح عنده يا دكتور ما شاء الله مبتسم اهلا وسهلا نورت الدنيا يا اهلا وسهلا شفاك الله وعافاك لا باس طول ان شاء الله اقسم بالله تحس ان 75% من المرض اللي في جسمك راح ببسمه الطبيب فاعتبر نفسك طبيب اعتبر نفسك في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى أنت طبيب بتعالج ناس مرضى مرضى قلوب ناس تعبانين يا جماعة ربنا يتحب ولا ما يتحبش هو في حد في الدنيا دي ممكن يتحب غير ربنا يعني سبحان الله والذين آمنوا أشد حبا لله ما فيش حد يستحق الحب الخالص الخالص الكامل إلا الله سبحانه وتعالى ثم الحب الذي أمرنا به الحق جل وعلا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ده أعظم حب في الكون ده كله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يبقى نتبع النبي شوف قد إيه النبي رحيم شوف قد إيه النبي يعني ما عندوش غلظ أبدا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وآله وسلم عايز نتذكر آية جميلة أوي أوي هتظبط عندنا المسألة ديت وتظبط ترمومتر الدعوة الرحيمة الجميلة والبسمة الحانية وإن احنا نتعلم إزاي نتعامل مع العصاة معاملة شفقة ورحمة ولين وود وحنان قال جل وعلا كذلك احفظ معايا الآية دي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يلي بتعاير الناس عشان هم عصاه انت ما اتولدتش وانت ساجد لله سبحانه وتعالى يا اللي بتعاير الناس ان هم بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى انت ما انتش معصوم لان العصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم يبقى انت ما انتش معصوم وانت بتعصى وكلنا بنعصى وهنعصى كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون اخويا وحبيبي عامل الناس برحمه خد بالك من حاجه حبيبك صلى الله عليه وسلم عرفنا ان اوعى وحرام عليك وعلى الله تيأس حد من رحمة ربنا قلنا الحديث ده في الحلقة اللي فاتت لكن هو مناسب جدا ايضا نعيده في الحلقة ديت حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال أن حدث أن كان في بني إسرائيل رجلان متوخيين فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا خد بالك فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول له أقصر طبعا يعني الأسلوب واضح إن هو في غلظة وشدة يعني بلغتنا المصريين يعني يقول لك خف بقى واخد بالك طبعا ده مش أسلوب دعوة أبدا فقال له أقصر فالتاني يقول له خليني وربي أبعثت علي رقيبا لحد ما عدى عليه في مرة الأب وقع في ذنب فقال له أقصر والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الله الجنة أبو هريرة راوي الحديث بيقول والله لقد قال كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته الراجل ده ضيع حياته وآخرته فلما مات رجلان واجتمع عند الله جل وعلا قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار ثم قال جل وعلا للمذنب اذهبوا به إلى الجنة يوضح الرواية دي الرواية الثانية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدث أن رجلا قال لأخيه والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي من اللي حلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك الله أكبر اوعى تيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وعايز أقول لك كلمة بقى خليها في ودانك كده خليها في سرك ما تخليش حد يسمعنا أنت ما تعرفش هيتختم لك بإيه ويتختم له بإيه العاصي اللي أنت شايفه قدام عينك ده ممكن ربنا يختم له بخاتمة أهل السعادة ويكون في أعلى درجات الجنة وممكن أنا اللي طائع ممكن عزا بالله أنتكس في آخر عمري وأعمل بعمل أهل النار وخش النار تخيل يبقى العبرة بحسن الخاتمة اوعى ولذلك من من يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة اللي عايزين نحفظها ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار اوعى اوعى في يوم من الأيام تقول ايه ده فلان ده الله أكبر ده على الجنة حتف وفلان ده ده داخل النار راكب صاروخ سكود ولا F 16 ايش عرفك الكلام ده ايش عرفك ان فلان هيترمي حتف في الجنه وفلان هيترمي حتف في النار لا تدري بما يختم الانسان قد يختم الانسان وهو في ساحه الجهاد في اعظم من كده الشهيد بقى تخيل بقى الشهاده في سبيل الله اللي هي ثالث درجه بعد النبوه والصديقيه تخيل ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين ده رقم واحد والصديقين رقم اثنين والشهداء ثلاثه والصالحين رقم اربعه يعني ثالث درجة بعد النبوة وبعد الصديقية قال إيه الشهادة ورغم ذلك قد يختم له في ساحة الجهاد بسوء الخاتمة تخيل تخيل لو أنه فر من العدو يكون ارتكب كبيرة من الكبائر تخيل تخيل حضرتك لو أنه فعل أي, أي يعني لم يرد بهذا الجهاد وجه الله سبحانه وتعالى لا يختم له بخاتمة أهل السعادة ندي مثال ندي مثال بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم أعلى درجات الصحة ان في يوم غزو يوم غزوه احد كان في رجل لم يسمى اسمه هذا الرجل كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في غزوه احد ما ترك شاذة ولا فذة الا ضربها حتى ان الصحابه جم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما ابلى احد منا مثل ما ابلى فلان ده اكتر واحد فينا كان بيجاهد عمل عمال ما حدش عملها اهو في الجنه يا رسول الله واذا بالمفاجاه قنبله قنبله النبي يفاجئ ده الصحابه قال بل هو من أهل النار تصدق والكلام ده بيني وبينك كاد بعض الصحابة أن يفتنوا تكلم جد اه والله تخيل كاد بعض الصحابة أن يفتنوا قالوا ده اللي عمال يقاتل أحسن واحد فينا يختم له بأنه من أهل النار أمال إحنا نروح فين فقال واحد من الصحابة أنا صاحبه يا رسول الله أنا همشي وراه بقى وأشوفه بيعمل إيه مشي وراه لحد ما جه الراجل ده فهو في أثناء الجهاد في سبيل الله وبيجاهد مع مين يا جماعة بيجاهد خلف النبي يعني في أفضل موضع في الكون ده كله مع النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة جاله ضربة كده بالسيف أوجعته فلم يصبر عليها فأخذ ذبابة الرمح أو ذبابة السيف مع اختلاف الروايات ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا فجاء الرجل يجري إلى النبي وقال أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله فتبسم النبي وقال وما ذاك إيه اللي خلاك تقول كده قال الرجل الذي ذكرت آنفا بأنه من أهل النار قتل نفسه ومات منتحرا وإذا بالحبيب المصطفى حبيب قلبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يعطي بقى القاعدة لينا وللأمة كلها يقول إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة خد بالك بقى حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار سلم يا رب وفي المقابل وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم العبرة بالخاتمة لكن تقول لي بس ده مش ظلم أقول لك مش ظلم لأن في زيادة موجودة في صحيح مسلم توضح لك السبب اللي خلى الرجل ده يختم له بخاتمة أهل الشقاء الرجل اللي عمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل نص الحديث الزيادة عند مسلم إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة اسمع معايا فيما يظهر للناس يعني الرجل ده لم يرد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى فختم له بخاتمة أهل الشقاء فقد يختم لإنسان عاصي إنسان عاصي واقع حياته كلها في المعاصي قد يختم له بخاتمة أهل السعادة ويخدم دينه أحسن مننا ألف مليون مرة ويكون من أهل الفردوس الأعلى وقد يختم لطائع بأنه ينتكس عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويكون من أهل النار فما دمت لا تدري بما يختم لك وبما يختم لمن حولك فاتقي ربنا في العصاه عاملهم معاملة كويسة تألف قلوبهم أنت لو لقيت واحد عاصي بدل ما تقول له أنا آسف في اللفظ وسامحوني وكنت أعترض على كتير من إخوان الدعاء لما الاقيه مثلا بيتكلم في محاضرة ويقول هناك من يقلد الفنانين والراقصين أسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر أقول له طب وليه طب ما بدل ما ربنا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر مش كده كده الدعوة طالعة من الفم ما نقول بدل ما نقول الفنان الفلاني ربنا ياخده ما نقول ربنا يهديه ربنا يبصره بالخير ربنا يشرح صدره للإيمان والطاعة ربنا يكرمه دنيا وآخرة مش دعوة أنا بعترض على إن حد يقسو على حد عايزين الدعوة الرحيمة الدعوة الرحيمة اللي بتفتح قلوب البشر يا جماعة في المقابل في المقابل إنسان تخيل حضرتك كم من أهل الجنة ولم يسجد لله سجدة في غزوة أحد برضه جاء رجل من المشركين إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شرح الله صدر هذا الرجل للإسلام قال للنبي أجاهد معك أم أسلم قال بل تسلم ثم تجاهد فالرجل رفض الإسلام فرفض النبي أن يستعين به في الآخر الرجل شرح الله صدره فأسلم فقال, فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع طب هم دلوقتي في الجهاد هيعمل ايه فقال ماذا أصنع يا رسول الله قال ادخل فجاهد الرجل لسه ما تعلمش لا الصلاة ولا الوضوء ولا ولا الزكاة ولا الحج ولا أي حاجة بالمرة فقال له ادخل فجاهد فدخل الرجل فجاهد فقاتل فقتل فكان شهيدا وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة الرجل دوت ما سجدش لله سجدة كان سيدنا أبو هريرة يمزح مع الصحابة يقول لهم أخبروني برجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة فكانوا يذكرون هذا الرجل خدت بالك عشان كده أخويا وحبيبي محتاجين الرحمة الرحمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الرحمة ان احنا نتعامل ازاي مع الناس معاملة طيبة هذكر لك مثال حلو قوي قوي الصحابة بقى اللي اتعلموا الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن مسعود في يوم من الأيام معدي على مطرب مشهور جدا في عصره اسمه زازان زازان كان شاب صوته جميل جدا جدا فجم مجمع الشباب قدام بيته هو عمال بيغني ويعزف على آلة وطريقه هم عاملين حواليه قاعدين بيشربوا الخمر فجأة معدي ابن مسعود لو واحد غيره قال لك بقى نغير منكر ونخش بقى ونكسر ونخبط مش ده الأسلوب الدعوة يا حبيب قلبي ربنا يبارك في عمرك الدعوة الرحيمة الجميلة أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما لطالما ملك الإنسان إحسانه الإحسان إلى الناس والمعاملة الطيبة فنظر إلى ذازان بنظرة كده كلها شفقة ورحمة وقال ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله وإذا بزازان أول ما سمع الكلام ده كده فقال لأصحابه اللي قاعدين معاه قال لهم من هذا الرجل؟ قالوا له صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود قال وماذا كان يقول؟ قالوا له كان يقول ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله راح راح لعبد الله بن مسعود وقال أنت الذي قلت كذا وكذا قال أجل فبكى زازان وقال أشهدك أني قد تبت إلى الله ابن مسعود راح واخده في حضنه وراح بكى وقال وكيف لا أحب من أحبه الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نفس الموقف دوت حصل بيني وبين أشهر مطرب موجود عندنا في مصر هتعرفه معايا بعد الفاصل خليك معايا اوعى تروح يمين ولا شمال خليك معايا بعد الفاصل جزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرة تانية مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم استحضر معايا لحد دلوقتي ان احنا ما زلنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنتظر تفاعلكم وتواصلكم بالاس ام اس ان شاء الله الحلقة ديت وطول الاسبوع ان شاء الله عشان نقدم هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وفوق ده كله كمان انا منتظر كمان ان شاء الله تليفوناتكم في اخر الحلقة ان شاء الله نرد عليها اخويا وحبيبي الموقف اللي حصل كنت انا في احدى الدول العربية وكنت في دعوة هناك يعني عشان إلقاء بعض الدروس وكان في مطرب كان تربطني بيه صداقة شخصية كان عشرة عمر كان الكلام ده لحد سنة 91 وكنت شفته كان الكلام ده بقى لما سافرت كان سنة 2006 يعني ما شفتوش بقالي 15 سنة يقدر ربنا سبحانه وتعالى أنا في المطار بسلم على الناس بقى وبناخدهم في حضننا وبنسلم عليهم ونرحب بيهم وبعدين دخلت آخر واحد الطيارة فلقيته قدامي وبقالي 15 سنة ما شفتوش فالمهم اول ما شفته طبعا يعني حبيت اتالف قلبه باسلوب يكون جميل طبعا فدخلت عليه قلت له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاستاذ فلان الفلاني فهو بص كده قال يعني يعني عايز يقول ايه هي الخيله دي تعرفني انا منين يعني واخد بالك فالمهم قمت انا ايه طبعا يعني قلت له بيقول لي حضرتك تعرفني قلت له هل يخفى القمر وقمت واقف معاه وقعدت دردش معاه لو رضيت اقول له بقى آه، مثلا آه، ايه اللي انت بتعمله دوت ولا الطريق اللي انت فيه غلط ولا كذا ولا ربنا يهديك و... ما رضيتش اتكلم معاه غير في حاجه واحده بس ازيك وازاي صحتك اللي واقف قدامك ده كان من احب الناس الى قلبك وانت تعرفه كويس جدا و و وبعدين هو مش فاكر في لحد ما قلت له انا فلان الفلاني فقال لي معقوله فراح رحت واخده في حضني وقلت له نفس الكلمه اللي قالها زازان ل- آه، اللي قالها ابن مسعود لزازان قلت له ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله بس طبعا الفرق ان زازان تاب وهو ما تابش يعني فايه لكن ربنا ييسر له ان شاء الله ويهديه ان شاء الله ويتوب الى الله سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع ان الدعوه الرحيمه لها تاثير عظيم جدا الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه يدخل السجن فلما دخل السجن لقى كل اللي موجودين في السجن كلهم بقى حراميه ونشالين وعصاه ومشاكل باسلوبه الرحيم والجميل وبالدعوه اللي مليانه رحمه وشفقه استقام له السجن وربنا هدى على ايديه كل المسجونين في يومين اتنين وبدأوا يصلوا ورا الصلوات الخمس وبعد كل صلاة بيعمل لهم درس علم بعد الفجر كذا وبعد الظهر كذا وبعد العصر كذا وهكذا لحد على مرور سنة كاملة أصبح كل من في السجن من العلماء الكبار وخرج من السجن أكبر علماء الأمة من حلقة موجودة داخل السجن مع الإمام رحمه الله رحمة واسعة مطلوب اخويا وحبيبي الرفق في الدعوه ان انت يكون عندك رفق بالم- ب- باهل المعاصي ال- اللي بيعصى ربنا سبحانه وتعالى اولا احمد ربنا ان انت ما انتش زيه ان انت ما بتعصاش ربنا ثانيا احمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هداك للطاعه وزودك بالايمان وفي نفس الوقت خليك رحيم عندك شفقه على هذا الانسان انت بتنقذه تخيل لو حضرتك لقيت واحد بيغرق في المية هتنقذه ولا هتغرقه؟ طبعا هنقذه طيب ده ده ممكن يغرق في النار فمن باب أولى إن أنت تكون رحيم وأنت بتنقذه بتاخده بالراحة وتاخده في حضنك وتطبطب عليه وتلين قلبه وتحببه فيك وبعد كده توصل له الدعوة الجميلة حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم في يوم الطائف لما ذهب ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ولم يستجب ولا واحد وضربوه حتى أدموا قدميه ونزفت الدماء الشريفة من رجل من رجل النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يأتيه ملك يأتيه جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ف- فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فإذا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام وإذا بجبريل يسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف فقال نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم يطرد من مكة صلى الله عليه وسلم ويتهم في عرضه ويتدبر تسع مؤامرات لقتل النبي ويؤذى النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يعود إلى مكة فاتحا منتصرا ويقول لكل المشركين الذين آذوه ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عداء عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه والحديث رواه مسلم مع العداء الشديد اللي النبي شافه من عمرو بن العاص على مدى أكتر من 20 سنة ورغم ذلك لما أسلم كان النبي عامله أحسن معاملة لدرجة أن هو تخيل أن هو أحب واحد إلى قلب النبي فراح يسأل النبي قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر قلت ثم من قال عثمان قلت ثم من قال علي قال فسكت عند ذلك حتى لا يجعلني آخر الناس قلت اعتبر نفس الخامس يعني واخد بالك وهكذا بسبب حب النبي كان في شاب يا جماعة مرة رايح يصلي فلقى شاب واحد واقف على النخلة كده عمال بيطلع بيقطع البلح يعني التمر وكده ف... فقال له انت ما سمعت كان كان ساعتها في وقت صلاة الظهر قال له ما سمعت صوت الأذان قال له سمعت قال طب ما يلا تصلي قال له انا جاي كمان شوية فراح قال له صلي يا كذا وراح شتمه التاني راح جايب ايه ال... ال... البتاع الجديدة بتاعت النخلة دي ونازل قالها كسر دماغه فالشاب اللي تحت راح مغطي وشه وراح جاري وقال عشان ما يشوفنيش يعني فراح جاري فجاء في صلاة العصر الشاب راح مراجع نفسه قال لي انا فعلا غلطان ايه الاسلوب ده في حد يقول لواحد صلي يا كذا ويشتمه لا لا لا لا انا هتعامل معاه باسلوب حلو وحاسس ان انسان تاني خالص فراح بقى خلع الشماغ من على راسه وراح ماشي رايح المسجد بعد اذان العصر سلام عليكم يا فلان الراجل لسه ما زال فوق النخله قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال له آه طمني يا اخي ربنا يبارك في عمرك بشرني اخبار الثمر السنه دي قال له الحمد لله بخير والله قال له ان شاء الله ربنا يربحك ويكرمك ويسترك يا رب العالمين ويرزقك برزق اولادك قال له ربنا يبارك في عمرك قال له اظن حضرتك تقريبا ما سمعتش اذان العصر قال له لا ما سمعتوش قال له طب أذن العصر والله يا أخي ربنا يبارك فيك يعني أتمنى أن أتشرف بأن أنا أصحب حضرتك للمسجد قال له حالا نزل لك جزاك الله خيرا فراح نازل معاه وراح قايل له إيه قال له ادي الدعوة الحلوة مش اللي كان بيشتمني في صلاة الظهر وهو ما عرفش ان هو هو نفس الشخص اللي كان بيشتمه في وقت صلاة الظهر الدعوة الرحيمة الجميلة اخويا وحبيبي كل انسان في الدنيا ليه مفتاح تعرف تخش لقلبه وتوصل له من خلال المفتاح حسن البصري كان ليه جار ما بيصليش ابدا فالجار اللي ما بيصليش ده هو مش عارف يعمل معاه ايه عايز يعمل معاه اي اي تصرف عشان يصلي في يوم من الايام لقى ماشي في الشارع فراح نازل ماشي معاه قال له اتاذن لي ان اسير معاك فان وجهك مليء بالنور قال له اتفضل ماشي معاه فجاه عدت جنازه فراح الحسن قال له ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان يا ترى ماذا سيصنع قالوا ماذا سأصنع سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وبر للوالدين وكذا قال له خلاص فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت أخوي وحبيبي ممكن توصل لقلوب غير المسلمين ويسلموا على أيديك بسبب المعاملة الطيبة شاب كان في ألمانيا عايش وكان قدامه شاب على غير ملة الإسلام وكان كل يوم بيجي له الجرايد فالمهم فجأة الشاب المسلم لقى الجرايد بتوصل للشقة اللي قدامه بتاعت الراجل التاني ده جرايد كتيرة جدا ومحدش بياخدها فعرف إن هو مسافر فأخد كل الجرايد وشالها له عنده ولما رجع الشاب الكافر ده من السفر جه راح المسلم خبط عليه السلام عليكم أو أو إزاي حضرتك أو أي حاجة وقال له أهلا وسهلا قال له الجرايد دي بتاعت حضرتك قال له خير قال له انا عرفت ان انت بيجي لك الجرايد ديت وانت ما كنتش موجود فحبيت اشيلها لك لان ممكن تكون متابع اي جريده منهم ويفوتك حاجه من من الحاجات اللي فيها ديت فانا بعتها لك كلها او شلتها لك كلها فقال له متشكر قوي ايه اللي خلاك تعمل كده قال له لان ديني بيامرني بالاحسان الى الجار وانت جار فما زال يتابعه بالدعوه الرحيمه حتى اسلم لله جل وعلا واصبح بعد ذلك مسلما اخويا حبيبي المعامله الطيبه المعامله الطيبه حتى مع الاطفال الصغيرين أذكر أن في يعني في محاضرة محاضرات أخويا وحبيبي دكتور محمد العريفي كان بيذكر أن هو في مرة من المرات داخل يعني محاضرة بيدي درس لبعض الأطفال فبيسأل سؤال فطفل راح مجاوب على السؤال فانبسط منه الدكتور محمد ربنا يحفظه وراح مديله الساعة اللي في إيده هدية هذا الطفل لم ينسى هذا الإكرام أبدا من الشيخ وفضل يحب أحب العلم وفضل يتابع حفظ القرآن وطلب العلم إلى أن وصل أن في يوم من الأيام الشيخ راح يصلي في مسجد فوجد هذا الطفل الصغير أصبح هو إمام هذا المسجد ببركة هذه الهدية الجميلة الحقيقة الوقت بيجري بينا بسرعة لكن هختم بحاجة صغيرة خالص إن ممكن تتألف قلوب الناس بحاجة بسيطة أذكر إنه مرة من المرات جيت في التلت الأخير من الليل أنا كده كطبيعي ما بنامش غير بعد الفجر في التلت الأخير من الليل رحت كاتب رسالة جميلة جدا جدا ورحت باعتها لكل الأسماء اللي أنا مقيدها عندي على الموبايل فوصلت لهم الرسالة الرسالة فحواها إن أنا مش قادر أنسى حبيبي وأخويا في الوقت الجميل دوت في وقت السحر فحبيت أدعي لك إن ربنا يكرمك في الدنيا وفي الآخرة وإنه يجمع يحسن يحسن يحسن ختامك ويجمعني معاك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجمعني مرة أخرى بك مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى فما كان من هؤلاء إلا إن كتير منهم جدا اللي كان صاحي بدأ يبعت الرسالة جزاك الله خيرا بقى تذكرني في هذا الوقت الجميل الطيب دوت والتاني يبعت جزاك الله خيرا وأنا والله ما نسيتك أبدا من الدعاء والرابع والخامس والسادس وهكذا تستطيع أنك تتألف قلوب الناس بشيء ولو كان بسيط جدا جدا الحقيقة الوقت بيجري بينا بسرعة لكن عايزين هنتلقى اتصالاتكم لكن بعد ما اذكر هدايا النبي التي وصلت هذا الاسبوع في عجالة سريعة اخوي وحبيبي الاخت سهام والاخت نادية ومدلين ونهى وعبير وسوسن لبس الحجاب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم أحمد السيد قال ب ب بصحي كل يوم 20 واحد لصلاة الفجر جزاه الله خيرا حياة فكرة جديدة طبعا ياسمين وسوسن وأسماء وعمرو ونبيل وداليا بيصلوا على النبي كل يوم ألف مرة أمل من دمياط قالت تركت النمص وسماع الأغاني أم هشام من كرداسة قالت أنا وبناتي وزوجي بنحافظ على الصلاة وقراءة القرآن عبد الله وأم وائل لا نشاهد إلا القنوات الدينية أم عبد الرحمن قالت سأطيع زوجي وأصبر على ذلك سماح قالت خليت أميرة أختي في أولى إعدادي تلبس الحجاب جزاك الله خيرا أم محمد قالت إن ابنها محمد خمس سنوات حفظ, حفظ سورة تبارك أمنة من منطقة حلايب قالت بكتم الغيظ وأصلي الفجر كل يوم بفضل الله دكتور باطيني لم يذكر اسمه قال هعالج 10 حالات أسبوعية مجانا الأخت نسرين قالت بوزع شريطك أختها واقفة مع نفس ده بيتكلم عن الحجاب شريط من أجمل الشرطة يعني الحمد لله رب العالمين بتقول بوزعه على كل البنات المتبرجات صابر وأمجد ومحمد قال بطلنا السجاير الأخت أم حنان قالت كفلت 10 أيتام نسرين قالت بسجل كل حلقات برنامج ليلة في بيت النبي ووزع 20 سدهاية في كل حلقة ربنا يبارك فيك يا رب آه سيد محمد قال خليت 20 واحد يصوموا الثلاث أيام اللي فاتوا 13 14 15 الأخ عاطف قال عملت شقة في العمارة بتاعتي عند عمارة تمليك عملتها إدارة تحفيظ قرآن مجاني أخ أحمد عادل قال هننظف المسجد اللي في شارعنا كل يوم أم جمال قالت عملت مشروع لشاب صغير علشان يبدأ حياته ماهر محمود قال وزعت 100 شنطة مواد غذائية على أسر فقيرة تعالوا نقول الواجب قبل ما نتلقى الاتصالات واجب الأسبوع ده حبايبي وأهلي وناسي ربنا يبارك فيكم صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي بعده تاني حاجة الإكثار من الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ودي غراس الجنة بتغرس بيها في الجنة ثالث حاجة هدية بسيطة ربنا يبارك في عمركم يا رب, رب العالمين هدية بسيطة لأي أسرة فقيرة حواليك ندخل عليهم السعادة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أنا معاكم الآن أي اتصالات جاية يا شريف تحت أمرك طب الاس ام اس الحقيقة الجديدة في لسه جايين طبعا دلوقتي الأخت بتقول أنا هبة ما شاء الله الحلقة جميلة قوي ربنا يكرمك يا رب ادعي لنا بالثبات ربنا يثبتك يا اختي هبة وجميع المسلمين السلام عليكم البرنامج حلو كتير وربنا يوفقك ويثبتك ويزيدك من فضله وأسأل الله لك مرافقة النبي في الجنة وانتم معانا إن شاء الله كلنا مع بعض ابني يشاهد أفلام إباحية ماذا أفعل نجاوب عليها مرة ثانيه إن شاء الله أنا محجبة وبناتي غير مح... لا الأسئلة احنا عايزين خلينا في الهدايا أريد أن أهدي للنبي عمرة فهل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز أن أنا أهدي للنبي عمرة لأن أصلا كل أعمالنا في ميزان حسنات النبي من غير حتى ما نعملها لكن لم يسبقنا إليها السلف ما حدش قال أنا هعمل عمرة للنبي لا كل أعمالنا في ميزان حسنات النبي آه تركت نمص حواجب وأشاهد جميع برامجك وأستغفر وأصلي على النبي وأصوم لكن لم يذكر الاسم أو لم تذكر لم تذكر الاسم آه بتقول أنا عز مطر هديتي للنبي صيام الاثنين والخميس وربنا يحفظك يا رب مين معانا يا شريف؟ الأستاذ إبراهيم من إيطاليا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك علي...
يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب الله يخليك يا أستاذ إبراهيم ربنا يعزك يا معاك أستاذ أخوك إبراهيم شهاب من إيطاليا يا أهلا وسهلا يا أبو خليل احنا نتمنى ان انت تدعي لنا هنا في في إيطاليا يا شيخ إن شاء الله نجي لكم إيطاليا إن شاء الله ربنا يبارك فيك ويحفظك يا عينينا ريت يا ريت يا الله ان احنا نبقى سعداء جدا عينيا ليك يا أستاذ إبراهيم ده أمورنا والله احنا من من- احنا يعتبر الم- ال- ال- ال- السكن بتاعنا يعتبر اه، قريب من المسجد ما شاء الله.
اتمنى ان انت تيجي ت- تشرف وتنور ايطاليا والله احنا ده- ده أنا- بنحبك بالله ده أنا عينيا أحبك الذي أحببتني فيه رب... ربنا يبارك فيك أنا إن شاء الله الفترة الجاية فعلا هيبقى في جولة آه، موسعة إن شاء الله لكل دول أوروبا إن شاء الله يا يعني ريت.
هقضي في كل دولة كده خمس أيام يعني إن شاء الله عشان نقدر إن إحنا نتواصل مع يا- جميع يا إخواننا إن ريت.
شاء الله يا ريت لان ال- ال- احنا المغتربين هنا في ال- دول اوروبا بنبقى بنتمنى ان المشايخ والعلماء اللي زي حضرتك يعني ربنا يبارك فيك يا استاذ عينيا عينيا والله ان شاء الله قريبا نكون عندكم ان شاء الله الله يبارك لك ربنا يخليك يا استاذ ويعزك ابراهيم يا رب جزاك الله خير يا استاذ ابراهيم ربنا يبارك فيك على التواصل وجزاك الجميل ان ده شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسنات ام حمزه
السلام عليكم ام حمزه من بلجيكا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله نحبك بالله يا شيخ ربنا يحفظك ويحبك ويجمعك مع النبي في الجنه ان شاء الله آمين يا رب العالمين ادعي لي وادعي لأولادي وزوجي يا رب رب- ربنا يبارك لك فيهم ويحفظك ويجمعكم في والله نحب الجنه برنامج جدا جدا ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب العالمين السلام عليكم وادعي معانا يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يحفظك يا أم حمزة جزاك الله خير على الاتصال الجميل ده أيوة أستاذ شريف مين معانا أستاذ أحمد من إيطاليا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا أبو حميد ازيك يا شيخ ربنا يبارك في عمرك الله يبارك فيك ربنا يحفظك يا أستاذ أحمد
بقول لحضرتك يا شيخ أمرني الامر لله ال في شكوى عليه هقول لك على حضرتك عليه في إيه؟
فيه موضوع هقول لحضرتك عليه اتفضل زي فضلك دلوقتي فيه جماعة واحدة مخطوبة طب بس لو بسرعة يا أستاذ أحمد عشان في اتصالات تاني بعد إذنك ماشي ماشي في واحدة مخطوبة واحدة مخطوبة أيوة ايوه وخدت ايه ال- رفضت العريس الاولاني نعم خدت بالك وجت قدم لها واحد ابن حلال ومحترم وطيب ما شاء الله ولغايه دلوقتي فهي البنت موسوسه آه فايه الحل يعني؟ إحنا هي في البيت هي ولا طبعا بنات؟
هي طبعا ما دام جالها يعني ما دام رفض الاولاني وخلاص ومشي وجالها واحد آه.
تاني ابن حلال انسان محترم هي تستخير ربنا سبحانه وتعالى وتستشير من حولها وتصلي صلاه الاستخاره ومش لازم تشوف رؤيه طبعا في صلاه الاستخاره انما تمضي هذا الامر ان شاء الله وتشوف وتخلي الشاب ده يجي يشوفها في وجود محارمها ان شاء الله وبناء على هذا اذا كان في خير ان شاء الله ربنا هييسره وما كانش في خير ربنا هيصرفه عنها ان شاء الله استاذ محمد من السعوديه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أنا بحبك في الله يا شيخ محمود حبك الذي احببتني فيه يا استاذ محمد والله يا شيخ محمود أنا عاوز الرقم بتاعك عينيا حاضر من الكنترول يا استاذ محمد تحت امرك عينيا حاضر سمعت يا فضيلة الشيخ عينيا آه، كل يوم بس بصلي بس ال- ال- قيام الليل ركعتين بس ساعات أربع ركعات حلو أو جميل احب الاعمال الى الله ادومها وان قل يعني يا ريت بس انت تداوم على الركعتين او الاربعه ربنا يبارك في عمرك خير حلو ادعينا أحسن.
يا شيخ محمود ربنا يثبتنا وياك يا استاذ محمد ربنا يحفظك اخويا احمد من هولندا السلام عليكم استاذ احمد ورحمة الله وبركاته احنا عظيم من هولندا يا فندم يا اهلا وسهلا استاذ احمد الله يكرمك بقول لحضرتك آه، انا بس في نقطه اولا آه، بنحيي حضرتك على الحلقه الجميله دي ربنا يحفظك ويسترك يا رب ونتمنى حضرتك برضه تشرفنا في هولندا زي ما حضرتك لسه بتقول دلوقتي.
عينيا والله ان شاء دولة الله أوروبية، ان شاء الله فبنتمنى الفتره الجايه يكون في جوله في كل دول نتمنى اوروبا ان شاء الله حضرتك يعني عينيا حاضر والله تأمرني وفي بس نقطة يا شيخ محمود الله يكرمك عايز حضرتك يعني بن انا انا انا انا يعني تبلغ كده للاخوه المغتربين نعم.
ان هم يكونوا دعاة للاسلام لل... لل... لل- يعني للاسلام في الدول الاوروبيه يعني يكونوا والله.
مثال طيب لل...
طبعا للدعوه طبعا ده لازم الدعوة فيا ريت بالقدوة حضرتك يا شيخ محمود حضرتك تبين هذه النقطه الله حاضر.
يكرمك وي...
حاضر.
وي... ويديك الصحه آمين يا رب العالمين حاضر يا عينيا ريت يعني تبلغ الاخوه ال- المسلمين حاضر.
في الدول الاوروبيه بالذات ان آه والله.
هم يتعاملوا بالاسلام أيوة يبعدوا والله.
عن المنكرات يبعدوا عن العمل في ال- في الخنازير وفي الخمور وفي الاشياء دي حاضر، علشان حاضر.
في بعض الاخوه او ال- الناس ال- ال- ال- ال- الهولنديين يقولوا لي انتم مسلمين آه.
ازاي بتعملوا هذا طبعا الفعل دي فتنة الذي طبعا ضد فتنة الاسلام كبيرة طبعا فتنة كبيرة ربنا يحفظك جزاك الله خير يا أستاذ أحمد آه، جزاك الله خير يا أستاذ أحمد في معانا أستاذ شريف طيب خلاص آه نختم بقى في الدقيقة ونص اللي فاضلين الحقيقة آه كان في مرة مدرس دخل آه، الفصل فحب يدي للتلاميذ تجربة عملية كده حلوة عشان تعرفوا بس قد ايه نعمة الدعوة الرحيمة الجميلة فراح دخل فلقى تلميذ بيضحك فراح متنرفز عليه فقال له اتفضل اطلع بره انت مش جدير انك تحضر المحاضرة دي بتاعتي فالتلميذ زعل شويتين بدأ ال- ال- المحاضر يحط لهم أسئلة آه، قول لي إيه رأيك في المحاضر بتاعك هل هو إنسان رفيق هل هو رحيم هل بتستفيد منه هل تفضل إن أنت تقرأ كتب ولا ما تقراش خالص هل تفضل تستمر معاه ولا لأ كل واحد يملى الاستمارات ديت شويتين آه قال لهم طب ايه رايكم ما نخلي التلميذ اللي خرج ده يستفيد فخرج بره واعتذر له قال له اتفضل انت كويس جدا ما دمت مستني يبقى انت ح... ح... يعني حريص على العلم دخله مره ثانيه وبدا يقول لهم ايه انتوا مليتوا الاستمارات قال له قال لهم طب خدوا استمارات غيرها وملوها فلما ملوا الاستمارات المره الثانيه كانوا فرحانين جدا بالمدرس طبعا في المره الأول- الاولانيه كان كلهم رافضين المدرس ومؤيدين على الورق ان هم رافضين المدرس قال لهم دي كانت تجربه حبيت اعرفكم من خلالها ان قد ايه ان الرحمه بتدي انطباع للانسان انه يتقبل الانسان اللي قدامه وان الغلظه بتدي انطباع للانسان انه يرفض الانسان اللي قدامه اخويا وحبيبي بالله عليك ابوس ايدك خليك رحيم باي انسان واقع في معصيه خد بايده اوعى تسيبه يعصي ربنا خد بايده وطبطب عليه وخده في حضنك حببه فيك وحببه في الدعوه وحببه في الدين وحببه في الالتزام كل ده هيبقى في ميزان حسناتك فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك احمد ربنا ان انت مش واقع في نفس المعصيه احمد ربنا ان ربنا نجاك من المعاصي ديت وفي نفس الوقت خلي عندك شفقة ورحمة بأي إنسان عاصي أخويا وحبيبي ده كان كلمة بسيطة عن الدعوة الرحيمة هنتقابل مع بعض يوم الثلاث اللي جاي مع ليلى في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته